السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم آه مع هذه السلسلة الجديدة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم هذا الشهر الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا الخير في هذا الشهر وأن نكون من عتقاء الرحمن من النار وأن يغنمنا الفردوس الأعلى اللهم آمين حقيقة قعدت أفكر آه إيه السلسلة اللي ممكن نبدأها في هذا الشهر الكريم المبارك فما لقيتش افضل من احنا نتكلم عن السابقين فعنوان الحلقات ان شاء الله يكون بعنوان السابقون واللي ذكرني بكده آية في كتاب المولى عز وجل وما أجمل أن يتفكر الإنسان في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول المولى عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فربنا سبحانه وتعالى قسم الناس ثلاث أقسام ظالم لنفسه ببعد عن ربنا سبحانه وتعالى بوقوعه في الشرك في المعاصي في الذنوب في البعد عن الله في التقصير في حق الله سبحانه وتعالى بظلمه لنفسه بانه واقع في مظالم الغير ما ده في الحقيقه ظلم النفس اللي هو في الوقت دوت بكل حسناته ديت بيعطيها هديه لغيره عياذا بالله يبقى ظالم لنفسه والتاني مقتصد يعني شغال كده على قده يعني يدوب بالعافيه يعني ومنهم سابق بالخيرات عنده همة عالية ما شاء الله عنده إقبال على الله سبحانه وتعالى لا يكتفي بمجرد بس إن أنا أخش جنة لا لا لا لا أنا عايز أفوز بأعلى درجة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى وزيك حبيبنا صلى الله عليه وسلم دلنا على كده إن حتى عند طلب الجنة مش مش يا رب بس عايز ورا الباب لا يعني أعلى درجة في الجنة واطلب اللي أنت عايزه تطلب من الملك سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري إن في الجنة مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين مسيرة مئة عام فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاسألوه الفردوس الأعلى ليه؟ في أربع حاجات أول ثلاثة يعني ما يهمناش قوي الرابعة هي المهمة قوي قال صلى الله عليه وسلم فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة والرابع بقى وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يا الله تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لما نسكن في بيت البيت دوت او نعيش في مكان المكان دوت سقفه عرش مالك الملك ومالك الملوك جل وعلا عشان كده نتعايش الشهر ده ان شاء الله من خلال 30 حلقه مع سلسله السابقون تعالوا نتعايش عايزين الهمه تعلو عايزين نشوف ازاي نوصل لاعلى درجه في جنه الرحمن سبحانه وتعالى من خلال هذا البرنامج آه الكريم اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا واياكم على طاعته وفي الاخره مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ولي ذلك والقادر عليه. اسالك سؤال عدى عليك رمضان اللي فات وجريت الايام وجي رمضان اللي احنا فيه واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا وان يجمعنا واياكم على الخير دائما. ايه اللي اتغير فيك؟ ايه اللي انت انجزته في خلال سنه كامله 360 يوم ايه اللي انت عملته ايه اللي قدمته لنفسك وايه اللي قدمته لدينك وايه اللي انت قدمته لبلدك همتك وصلتك لحد فين طب بلاش ده كله طب الفتره اللي جايه ان ربنا احيانا واحياك على الخير فقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره او خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله بتفكر في ايه همتك توصل لايه في امر الدنيا وامر الاخره لا معلش انت قصدك امر الاخره لا قصدي امر الدنيا والاخره ما هو الانسان يجمع بين الحسنين بين ان يعيش في الدنيا سعيدا في جنه الدنيا اللي هي جنه الايمان كما قال الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه ان في الدنيا جنه في جنه اه والله في جنه حقيقيه ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره قالوا ما هي يا امام قال انها جنه الايمان حلاوه الايمان لذه الطاعه ذقت الطعم ده قبل كده اصل خد بالك في نوعين من الطعم او من اللذه او من التذوق تذوق اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو تذوق الطعام ده في الخمسة سم الموجود عند اللسان ديت اللي هي يعني الاكل والشرب والحاجات دي كلها ودي كل الناس عايشاها يعني انما التذوق الثاني اللي ناس كثيره جدا محرومين منه اسال الله عز وجل الا نحرم من هذه اللذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ذاق طعم الايمان الايمان ليه طعم ليه طعم وليه حلاوه وكما قال احد السلف من ذاق عرف ومن عرف اغترف ذاق طعم الايمان اللي عمل ايه ثلاث حاجات من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله صلى الله عليه وسلم رسولا بابي هو وامي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم يبقى من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ده يدوق طعم الايمان طبعا يدوق طعم الايمان ويدوق حلاوه الايمان قال صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يكونش في حد عند أغلى عندك في حياتك أغلى من الله جل وعلا ما يكونش عندك حد في حياتك أغلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤثر المولى عز وجل على أي حد في كل مقام سبحانه وتعالى وهنا يحضرني قصة جميلة جدا آه إن ابن هبيرة كان واليا على العراقين العراقين اللي هي الكوفة والبصرة ففي يوم من الايام كان يزيد بن عبد الملك كان بيبعت له بعض الرسائل فيها اوامر يعني ينفذها احيانا كانت بتبقى فيها شيء من الاجحاف او الظلم فهو عايز يشوف هل له رخصه في دين الله ينفذ الاوامر دول ما ينفذش فراح بعت اثنين من علماء التابعين الحسن البصري والامام الشعبي ودخلهم عنده القصر وسالهم قال لهم ان يزيد بن عبد الملك احيانا يرسل الي رسائل عشان انفذ ما فيها وتكون احيانا مجافيه للحق فيها شيء من الظلم يعني فهل لي رخصه في دين الله جل وعلا أن أنفذ ما في هذه الرسائل فالمهم الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة قال له كلام كده يعني فيه شيء من المجاملة والملاطفة فابن هبيرة ما عجبوش الكلام فنظر إلى الحسن البصري وقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد أنا عايز أسمع رأيك أنت فقال له الحسن البصري واسمع الكلام الجميل ده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال له إيه قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن الله يمنعك من يزيد يحميك يعني فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد وإن تك مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد فبكى ابن هبيرة وسالت دموعه حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه فلما خرج الحسن البصري والشعبي من عند ابن هبيرة ودخل المسجد اجتمع الناس وقالوا ماذا فعلتما مع ابن هبيرة فقال الشعبي أيها الناس والله من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فقربه الله عز وجل وحببه إليه وأقصاني الله عز وجل فمن استطاع أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل وده نص حديث النبي عليه السلام من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس لو ربنا يحبك هينادي في ملائكة السماوات السبع كما في الحديث الذي رواه مسلم أن المولى عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل وش معنى جبريل؟ لأن جبريل أمين الملائكة وأمير الوحي فأمين الوحي وأمير الملائكة فيقول له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل تخيل حضرتك وتخيل حضرتك إن جبريل عليه السلام يعرفك باسمك ويحبك فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل خد بالك من حاجة بقى فعل المحب يختلف عن فعل الذي ينفذ أمره خلاص هو ربنا أمر جبريل عليه السلام بإيه؟ بأمر واحد طب جبريل عليه السلام ينفذ كم أمر؟ اتنين خد بالك فعل المحب هكذا المولى عز وجل قال لجبريل أنا عايزك تحب فلان فجبريل حبه وما اكتفاش بكده فراح منادي على ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا ويسميك باسمك إن الله يحب فلانا فأحبه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض يا الله اللهم ارزقنا حبك يا رب وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك نرجع لموضوعنا بقى السابقون مع علو الهمة تعالوا نسال النهارده ونعمل استفتاء في عز الحر اللي احنا فيه ده لو جينا بعض الشباب كده جمعناهم وقلنا يا شباب آه، في الحر ده آه، همتك ايه نفسك في ايه آه، واحد منهم هيقول لك والله يعني في الحر ده انا نفسي في آه، حاجه ساقعه والتاني نفسك في ايه والله نفسي في مروحه الواحد آه، تعب من الحر ده والتالت لا انا ما ينفعش معايا مروحه انا شويه بحب المكيفات عايز مكيف والرابع والله انا بقى سيبك من ده كله بقى انا عايز حته شاليه كده جميل بقى كده في مارينا ولا في الساحل الشمالي واخد بالك واقعد على البحر كده و... آه، و- واريح العظمتين زي ما بيقولوا يعني والخامس عايز ايه والله انا مش عايز اي حاجه من الحاجات اللي بيقولوها دي كلها انا كل اللي عايزه جلسه وقعده صغيره كده في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك يا الله خد بالك كل حاجه لها ثمن كل حاجه لها ثمن الحاجه الساعه بجنيه بلغه اهل مصر يعني والمروحه ب 200 جنيه والمكيف 3000 والشاليه بمليون وجلسه في ظل عرش الرحمن بدمعه من خشيه الله قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هي دي همة الإنسان قيمة الإنسان ما يحسن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قيمتك ومكانتك ومنزلتك لو قلت لي همتك ايه هقول لك انت ايه لو قلت لي انا بفكر في كذا ونفسي اعمل كذا وهمتي موصلاني لكذا اقول لك يبقى انت كذا يبقى انت هي دي همتك هو ده قدرك هي دي مكانتك عند الله سبحانه وتعالى وكما قال احد السلف اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك حقيقه انا خايف على كل انسان على كل مسلم ومسلمه قاعدين قدامي خايف عليكم من كلمه ما احبش ان انتوا تسمعوها اللي هي سبقك بها عكاشه طب وايه المشكله في كده اصل خد بالك انت تعالى نرجع بالذاكره كده ارجع معايا كده آه، اكتر من 1400 سنه وتعالى نمشي في شوارع المدينه المنوره آه، يعني على ساكنها افضل الصلاه والسلام وكاننا ماشيين كده وتخيل معايا واسرح معايا في خيالك كده كاننا داخلين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاه لقينا رجل وضاء وجهه اجمل وابهى من القمر هو مين ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حواليه كوكبه جميله مضيئه ما شاء الله مين دولت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم فجأة النبي عليه السلام جالس مع الصحابة وقاعد بيتكلم معاهم واحنا قاعدين بنتفرج يعني عايزين نتخيل الموضوع ده واحنا قاعدين بنتفرج والنبي عليه السلام بيكلم الصحابة فبيقول آه، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان ان هو يعني ايه صلى الله عليه وسلم آه، ان هو عرضت عليه الامم وفي رواية عند الترمذي بسند صحيح ان العرض ده كان في ليلة الإسراء والمعراج فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط والرهط أو الرهيط العدد من ثلاثة لتسعة جاي يوم القيامة نبي نبي من الأنبياء واللي آمن بيه واللي آمن معاه بالله سبحانه وتعالى حوالي من ثلاثة لتسعة قول تسعة ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان النبي بعث في أمة بالملايين ولم يؤمن معه إلا رجل أو رجلان ورأيت النبي وليس معه أحد يا الله عشان إخواننا حبايبنا الدعاة ما يزعلوش لو إن ربنا سبحانه وتعالى ما جعلكش القبول في مسجد معين أو في مكان معين معلش ما عليك إلا أن تبلغ وصل بس الدعوة بتاعت ربنا بلغ سنة النبي عليه السلام وما عليك هداية الناس هداية البشر دي مش علينا إحنا انما على رب البشر تقول لي لا معلش اصل انا عايز افهم بس النقطه دي هو مش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم يبقى ازاي تقول ان مش علينا هدايه البشر اقول لك خد بالك من حاجه في نوعين من الهدايه هدايه ارشاد خد بالك هدايه ارشاد واخد بالك والنوع الثاني من الهدايه هدايه توفيق هدايه الدلاله والارشاد دي دي بتاعتي وبتاعتك وبتاعت الانبياء من قبل وبتاعت ورثه الانبياء اللي هم احنا كلنا واخد بالك اللي هي ايه انا بدلك على الطريق بقول لك اخر حبيب حبيبي في الله اختي في الله ده طريق الجنه ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني هو ده الطريق فدي هدايه ايه الدلاله والارشاد انا بدلك على طريق الجنه انا بعرفك طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الطريق دي هدايه الدلاله والارشاد دي بتاعت مين بتاعت الانبياء والمرسلين وايه والعلماء ورثه الانبياء فهي دي الطريق بتاعهم هو ده الهدايه بتاعتهم طب وهدايه التوفيق دي بيد المولى عز وجل ان ربنا يوفق الانسان دوت ويهدي قلبه سبحانه وتعالى هذه ليست الا بيد الله ودي التي عناها المولى عز وجل في قوله جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال جل وعلا ليس عليك هداهم يبقى الهداية بتاعت الإرشاد والدلالة دي بتاعت الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم وهداية التوفيق دي بتاعة المولى عز وجل لا أحد في الدنيا يملك أبدا أن يهدي بشر وإلا كان النبي عليه السلام كان هذا عمه خدت بالك عمه النبي صلى الله عليه وسلم آه، أبو طالب اللي يعني بذل كل ما يستطيع من أجل حماية النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك مات كافرا والحديث رواه البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتابع عمه ابو طالب بالدعوه دائما حتى وصل الى فراش الموت عمه بيموت والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد جنبه وقاعد حوالين ابو طالب مين بقى شياطين الانس ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا عم يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي انت يعني لا صليت ولا زكيت ولا عملت اي حاجه بس طب بس قول كلمه التوحيد شفت قد ايه فضل كلمه التوحيد من قال كلمه التوحيد خالصا من قلبي لا يمكن ابدا يخلد في النار ولو جاء بذنوب كالجبال خد بالك لان يعني عقيده اهل السنه والجماعه انه لا يخلد موحد في نار جهنم فبيقول له قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي فيقول هو على مله عبد المطلب وفي اخر رمق لان طبعا هم اللي عاملين يقولوا له كده اترغب عن مله عبد المطلب يا ابا طالب اترغب عن مله الاباء والاجداد والتاني إيه؟ عمال يقول له أه، موافقهم طبعا فبيقول هو على مله عبد المطلب في اخر رمق ابو طالب بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لولا ان انا خايف ان بعد ما اموت يقولوا لا ده سبق ودخل في دين محمد لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك ومات ابو طالب كافرا فجاء العباس عم النبي الذي اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين فبما نفعته شفاعتك قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي جل وعلا أن ينقله من النار إلى دحضاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين فالشاهد في الموضوع إن إحنا تخيل إحنا في المسجد والنبي عليه السلام بيقول للصحابة عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرايت ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد تخيل النبي بعث لأمة بالملايين وجاي يوم القيامة ومفيش حد في مع مين اللي آمن من أمتك كلهم كفروا يا رب العالمين مفيش حد آمن ولا واحد آمن سبحان الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم سواد كناية عن سواد الرؤوس يعني عدد كبير من الناس فظننت أنهم أمتي فقيل انهم ليسوا امتك وانما هو موسى وقومه دول موسى عليه السلام والامه بتاعته ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم انظر الى الافق قال فنظرت فاذا سواد عظيم عدد كبير جدا من الناس انظر الى الافق الاخر فاذا سواد عظيم فقيل هؤلاء امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ياه بلا حساب ولا عذاب طب يعني آه بلا عذاب ماشي انما بلا حساب ايه المشكله لما اتحاسب واخش الجنه لا خد بالك خد بالك بقى من الموضوع ده خطير جدا جدا ناس كتيره جدا فاكره موضوع الحساب ده يعني يعني ايه هت... كلمتين وهتعدي لا لا لا خد بالك ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب مو- مجرد مناقشة الحساب عذاب وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من نوقش المحاسبة هلك عذاب وهلاك طب عذاب وهلاك في ايه؟ خد بالك من حاجة ده انت هتقف بين يدي من؟ مش بين ايدين واحد مسؤول من كبار المسؤولين ولا واحد من عيلة القوم ولا مديرك ولا استاذك لا لا لا ده انت هتقف بين يدي مالك الملك وملك الملوك فاطر السماوات والارض الذي قال عن نفسه جل وعلا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هتقف بين ايدين الملك الملك الجبار هتقف بين ايديه وهيسالك عن كل صغيره وكبيره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا بيقول لهم ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا فأنت هتقف بين إيديه ويسألك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا آه فحصل يا رب وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا آه فعلا حصل يا رب شوف بقى سبحان الملك شوف لما ربنا يعدد عليك ذنوبك وآثامك أحد السلف فكر في الموضوع ده فراح فاكك سنين عمره الأيام سنة بكام؟ 360 يوم بالهجري واخد بالك؟ فكها الأيام طلعت وهو عاش حوالي 60 سنة طلعت 21 ألف يوم وكسر فبص كده وقال لي سبحان الله 21 ألف يوم منذ أن كلف يعني واخد بالك من سن التكليف 21 ألف يوم أقف بين إيدين ربنا وأتحاسب عليها طب ده أنا لو أذنبت في كل يوم ذنب واحد سألقى الله عز وجل بواحد وعشرين ألف ذنب فما الظن لو كنت أذنب في اليوم ألف ذنب يبقى هلقى الله بكم ذنب بكم مليون بكم مليار ذنب خدت بالك عشان كده توب توب إلى الله سبحانه وتعالى فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يا الله إيه إيه العظمة دي كلها إيه الرحمة دي كلها نرجع لحديثنا فالنبي عليه السلام بيقول لهم ايه فقيل هؤلاء امتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ف يعني طبعا الصحابه النبي عليه السلام بعد ما قال الكلمه ديت دخل بيته وطبعا بين البيت والمسجد ستاره النبي عليه السلام دخل على طول كده يعني باب صغير كده ودخل النبي عليه السلام قعد في بيته شويتين الصحابه قعدوا يتكلموا يقولوا طب مين السبعين ألف دولت وخد بالك من حاجه عشان بس يعني وطبعا هنتناولها بعد كده على توسع السبعين ألف مش سبعين ألف بس والدليل على ذلك روايتين صحاح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب الشفاعة فأعطاني سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فاستزدت ربي طلبت منه زيادة فأعطاني سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد سبعين ألفا مع كل واحد إيه؟ يعني سبعين ألف في, في سبعين ألف خد بالك في الرواية الثانية برضو عند أحمد قال صلى الله عليه وسلم ورواية صحيحة قال وعدني ربي أن يدخل من أمتي سبعين ألفا تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا خد بالك بقى وثلاث حثيات من حثيات ربي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ثلاث حثيات من حثيات المولى عز وجل فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب نرجع للموضوع الصحابة قعدوا يتكلموا يا ترى مين دولت اللي هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب فبعضهم قال لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مين اللي بيتكلم مش صحابة اه صحابة بس خد بالك الصحابة برضه مراتب ودرجات طبعا يعني ال- الذين كان لهم السبق في الإسلام والذين دخلوا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام لهم فضل على من تأخر بعد ذلك والذين بذلوا وعملوا آه، يعني بذلوا النفس والنفيس والمال والغالي والرخيص وتركوا الدنيا بما فيها آه، لهم فضل برضه على من آه، أعطى أو بذل أقل من ذلك فقالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا لأن خد بالك من حاجة في صحابة كتير من الصحابة كانوا عايشين في جاهلية فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث أسلموا فعاشوا فترة من حياتهم في الجاهلية وفترة أخرى في الإسلام لكن في بقى أبناء الصحابة اتولدوا فما شافوش غير الإسلام طلعوا لقى الأب والأم مسلمين فطلعوا مسلمين فما شافوش الجاهلية خالص فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وأخاضوا في أشياء كثيرة فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي تخوضون وتتكلمون فيه قالوا نتكلم عن السبعين ألفا يا رسول الله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من هم يا رسول الله فقال أما إنهم الذين لا يرقون خد بالك بقى ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون طب لا يرقون ديت ده الحديث ده في صحيح مسلم الرواية دي عند مسلم لكن لا يرقون دي لفظ مدرج واخد بالك يعني لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى كثير من أصحابه ورقاه جبريل عليه السلام يبقى نص الحديث بقى الصحيح أما إنهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون رقية إيه ده هو طلب الرقية حرام لا مش حرام حلال أمال إيه المشكلة هنا المشكلة هنا إن أنت لو طلبت الرقية من غيرك هتخرج عن دائرة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني ما اطلبهاش لا ما اطلبهاش خلي اللي يرقيك يرقيك من نفسه ونصيحتي بقى لاخواني واخواتي ما تخليش اخوك يتحوج ان هو يقول لك ارقيني خش انت ارقي اخوك من نفسك كده عشان ما تخرجوش من دائرة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يبقى نص الحديث أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون خد بالك بقى من انا حكيت الروايه دي كلها عشان لفظه واحده فقام واحد من الصحابه عنده همه عاليه بقى ما شاء الله من السابقين فقال عكاشه بن محصن رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم خد بالك بقى من تواصل الارض مع السماء في اللحظه دي عشان كده ام ايمن ام ايمن حاضنه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي وراح يزورها ابو بكر وعمر والحديث في الصحيح ولقوها بتبكي ما تبكي لماذا تبكين يا ام ايمن اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اجل اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني ابكي لانقطاع الوحي من السماء خد بالك شوف تواصل الارض مع السماء عامل ازاي فايه إيه اللي حصل فسبحان الملك فالنبي عليه السلام في ساعتها على طول عكاشة بيقول له ادعو الله أن يجعلني منهم في ساعتها جبريل نزل قال له قول له أنت منهم فقال أنت منهم فواحد تاني قام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة عرفت أنا خايف عليك من إيه؟ إن من أكتر من 1400 سنة قال له سبقك بها عكاشة أمال بعد 1400 سنة هيتقال لنا إيه؟ فالحق نفسك كن من السابقين عنوان حلقاتنا كلها السابقون يا ترى تحب يتقال لك سبقك أبي عكاشة ولا تكون أنت عكاشة هو ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته وفي الآخرة مع سيد دعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم نتكلم ونكمل مرة تانية في الحلقة التانية مع السابقون وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه